السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا وصلاة وسلاما على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات من رب العالمين إلى يوم الدين ثم أما بعد فمن أعجب قصص السلف من أعجب القصص في حياة السلف قصة توبة الفضيل بن عياض رحمه الله الفضيل بن عياض امام من ائمة المسلمين هل تتصورون انه كان سارقا حد يتصور يا جماعة ان هذا الامام العظيم كان سارق طب تاب ازاي امال ازاي تاب وعاد الى الله وبقى امام من ائمة المسلمين في ليلة من ذات الليالي وهو بيقفز من على سور بيت من البيوت عشان ينزل يسرق هذا البيت وبينما هو يقفز استمع رجل يقوم الليل وهو يقرأ قول الله ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق أول ما الفضيل سمع هذه الكلمات وقعت في قلبه وفورا مش بعد خمسين درس قرر انه يتوب في لحظتها وظل يردد بل أنا يا رب أنا يا رب أنا يا رب أنا بحكي القصة دي في الاول ليه عشان اسألك واسألك في اول الدرس ده اهو وانت ان ولا لسه ما انش جه الميعاد ولا لسه ما جاش ان ام لم يئن يا جماعة كل واحد فينا لازم يسأل نفسه الوقت انت مستني ايه مستني ايه عشان تتوب بس مش توبة بحق وحقيقي توبة راجل مستني ايه عشان تنطلق الى الله انا بكلم مين انا بكلم اللي نايم لسه نايم لغاية دلوقتي وقطار التوبة ممكن ينطلق في اي لحظة ممكن قطار الانطلاق الى الله يفوته ممكن قطار التوبة يفوته ممكن قطار الجنة يفوته بكلم اللي واقف يتفرج علينا تخيلوا يا جماعة ان في ناس ممكن يبقوا معانا ومن زمان وبيجوا يسمعوا ويتفرجوا ويخرجوا تاني يعني بيقوموا بدور المتفرج ببراعة بكلم مين تاني بكلم اللي حط رجل جوه القطر ورجل بره في حاجات سابها بس في حاجات لسه ما سابهاش في حاجات عملها وتقدم فيها الى الله بس في حاجات لسه ما عملهاش لسه مش قادر ياخد قرار ان يبقى كله جوه هذا القطار المنطلق الى الله سبحانه وتعالى بكلمه وبفكره ان القطار ده القطار ده منطلق الى مين ده منطلق الى الله يبقى خايف ليه حد يخاف ان هو يركب حاجه منطلقه الى الله سبحانه وتعالى بكلم مين يا جماعه بكلم اللي ركب ودخل بس قعد على الكرسي ونام يا جماعه داخل هذا القطار مفيش قعده ربنا بيقول لك قم قوم مفيش قعده جوه في شغل وعمل اللي دخل الالتزام بس لسه نايم لسه ما بيعملش حاجه مؤثره وفعاله يفيد بها دينه ويربي بها نفسه بكلم الشباب اللي مستني كاس العالم واللي مستني ان هو يدخل الكليه بكره عشان يعيش واللي مستني ينجح عشان يتقدم لها ويتجوزها ويعيش واللي مستني ياخد الشهاده عشان يسافر بره يشتغل ويعيش بكلم كل دول وبقول لهم لو انتم مش مستنيين حاجه في حاجه مستنياكم كلكم وهي ملك الموت ملك الموت مستني اللي مش مستني حاجه يا جماعه مستني ايه كفانا غفله يا جماعه والله مستني ايه عشان تتوب مستني ايه صاحبك ودفنته بايديك الزلزال والاعصار وشفتهم بعينيك مستني انك انت ايد تتقطع ولا رجل تطير مستني انك انت تمرض ان صاحبك يموت ان انت نفسك تموت انك تعمل حادثه وتنام ست شهور في السرير مستني انك انت تكبر وتتجوز وتخلف ويطلع لك كرش وتروح كل يوم بيتك ببطيخه وجورنال مستني عشان تعمل لدين الله ان الدين يتفتت اكتر ما هو متفتت دلوقتي انا عايز واحد بس في المسجد دلوقتي يطلع هنا اهو ويقول لي ايه الحاجه اللي هو مستنيها عشان يتوب ويفوق وينطلق الى الله ولسه ما حصلتش لو كل اللي حصل ده ما فوقكش ما فيش حاجه تفوقك ايه اللي هيفوقك لو الزلزال بتاع تسونامي واعصار كاترينا وزلزال القاهره من قبرهم وسقوط المقطم لو كل دول ما فوقكش يبقى مش هيفوقك غير زلزال يوم القيامه او ضربه من مطرقه من ملك من الملائكه في القبر او ضمه القبر اللي بتختلف فيها الاضلاع لو البيت اللي وقع على اربع عرايس موتهم في لحظه والحادثه اللي حصلت لاتنين من اصحابك موتتهم في ثانيه لو كل ده هوت والحريقه اللي حصلت في المسرح وفي السينما لو كل ده ما فوقكش يبقى مش هيفوقك غير ملك الموت وهو داخل يقبض روحك لو واحدة داعرة عاهرة كافرة عارضة ازياء لما لبست فستان وكتبت عليه ايات من القرآن واخذت تعرض الازياء بيه وكل الحرمات بتاعت دين الله اللي بتنتهك في الارض ما فوقتكش يبقى مش هتفوق غير وانت على الحوض بتضطرب واللي بيطردك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول بنفسه بيقول لك سحقا سحقا مستني ايه؟ ايه اللي انت مستنيه كفايه كفانا غفلة يا جماعة كفانا غفلة كل واحد مننا لو حس بالاحداث اللي حواليه وهو مش شايفها هيفوق والله لو حسيت ان في شياطين قاعدة تترسب ليك 24 ساعة لو حسيت ان في قرين ليك شيطان قرين مهمته انه متخصص عشان يضلك او يضلك متخصص لينا يعني كل واحد له قرين لو حسيت ان في ملاكين قاعدين يكتبوا عليك كل اعمالك 24 ساعة لو حسيت ان كل اعمالك متسجلة صوت وصورة ده اعظم رؤساء الجمهوريات في العالم لما بيتصور لهم صوت وصورة بيتصور لهم ست سبع ساعات في اليوم انت بالحركة والسكنة 24 ساعة ويوم القيامة مستنيك سائق وشهيد لو حسيت بكل الواقع اللي حواليك ده اهو هتعرف فعلا ان كفانا غفلة كفانا ان احنا لا نتعلان ما نعملش حساب اللحظة اللي هندخل فيها قبورنا ما نعملش حساب اللحظة اللي احنا هنعرض فيها على الله سبحانه وتعالى لما رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمنا عن قاتل المئة الراجل اللي قتل 100 نفس لما راح لواحد عالم بيقول له انا عايز اتوب قال له ومن يحول بينك وبين التوبة قال له طب اتوب ازاي قال له كلمتين هم دول موضوع درس الليلة قال له واحد اترك ارضك فانها ارض سوء اتنين وانطلق الى ارض كذا فانه فيها قوما يعبدون الله اترك وانطلق سيب واشتغل سيب وانطلق هم دول الكلمتين اللي عايزين نتكلم حواليهم الليلة هم دول الكلمتين اللي هندور حواليهم الليلة سيب واشتغل وانطلق الى الله سبحانه وتعالى مستني ايه من ورا المعصية متوقع ايه من ورا المعاصي اللي انت لسه ما تبتش منها متوقع ان في معصية عملتها في حياتك وما تبتش منها وهتعدى عليك عقوبتها في الدنيا وفي الاخرة مش ممكن يا جماعة م- ربنا ما قالناش كده لا في القرآن ولا في السنة اي واحد عاصي ومستمر على المعصية مستني حاجة من ثلاث حاجات ملهاش رابع ملهاش رابع الا ان يشاء الله سبحانه وتعالى اول حاجة مستنيها عقوبة هذه المعاصي في الدنيا العقوبة الدنيوية للمعصية طيب والحاجة التانية اللي مستنيها موت الفجأة ان يموت وهو لسه صغير ولو مات فجأة هو على معصية في الغالب هتبقى موتة سوء والعياذ بالله خاتمة سوء طب لو ما ماتش وعاش لو ما ماتش وعاش مستني الخزي في الاخرة والعقوبة الاخروية ثلاث حاجات لا يوجد لها رابع اي انسان مقيم على معصية الله مستني حاجة من الثلاثة دول اول حاجة مستنيها عقوبة الاخرة احنا عايزين نبدأ بالاخرة ليه عايزين نرسخ الاخرة في قلوبنا عايزين نعيش مع الاخرة الشهوات المتكالبة على الشباب في هذه الايام ملهاش حل غير انك انت فعلا تحط قدام عينك ليل نهار الجنة والنار وعظمة ربنا من قبل عشان تقدر انك انت تقاوم هذا الطوفان اللي عايز يختطفك ويختطف قلبك العقوبة الاخروية العقوبة الاخروية ده احد السلف كان بيقول كلمة غريبة جدا كان بعد الفجر يشهق ويبكي ثم يقول وهولا لو كان هولا واحدا لكفى ولكنها اهوال كثيرة لو كان يوم القيامة ده حاجة واحدة كانت بقت كفاية اصل يوم القيامة ده لو كان زلزلة بس كان بقت كفاية والله ده ربنا يا جماعة بيقول اذا زلزلت الارض اذا زلزلت الارض خد خد كلام القران كلمه كلمه عشان تحس بخطوره كل كلمه ده لما زلزلت حته من البحر حته من الارض اتخسف بيها وقالوا هنعمل خريطه تانية للارض ده لما زلزلت حته من بلد بس 40000 واحد ماتوا في لحظه لما زلزلت حته في مكان تاني في السبعينيات 2 مليون ماتوا في لحظه تخيل لما تزلزل الارض كلها لما تزلزل البحار تسونامي ده ما يجيش واحد على مليون من اللي هيحصل يوميه لما تزلزل الجبال وتندك على البشر لما تزلزل القارات الستة كلها تخيل اذا زلزلت الارض هيحصل ايه يوميها ويا ريتها كانت زلزال بس لو الزلزالة كانت كفت ولو الصراط كان كفى الصراط تحتك جهنم والعياذ بالله ربنا يعافينا طب وفوقك ايه اللي بيبقى فوق الناس يوم القيامة الشمس على بعد ميل منورة لهم لا ده حرارة بدون نور يعني من فوقك نار ومن تحتك نار وظلمات تامة وقمة الحرارة التي لم تحس بها من قبل والعري ومطلوب انك انت تعدي في هذا الموقف يعني لما تتدبر كده تحس ان يوم القيامة ده مفيش فرق بينه وبين جهنم والعياذ بالله الا حل واحد بس الحل الوحيد يوم القيامة وسط الاهوال ده ايه حل واحد بس عارفين هو ايه ظل عرش الله لا يوجد حل يوم القيامة للنجاة من كل هذه الاهوال الا ظل عرش الله اللي بيرى يوم القيامة اللي بيرى اهوال الاخرة بس في الرؤية بتاعته بيتوب الى الله يعني احد الناس كان شاف ان هو يوم القيامة قام وفي نار بتتطاير على اجساد الناس وهو بيصرخ وبيحاول يهرب منها وقبل ان يستيقظ بلحظة بعض النار تطايرت على رجليه اخذ يصرخ ويصرخ وصح وهو بيصرخ بيقول وجدت على رجلي اثار دراهم كانها مواضع حروق نفس الاماكن اللي وقع فيها قطع النار على رجلي فيها في الرؤية سبحان ربه تاب الى الله ده مجرد ان هو شاف الرؤية بس ابن عمر لما شاف الر- النار في الرؤية تحول الى عابد قوام لله سبحانه وتعالى لم يترك القيام طولة حياته ابدا ده الامال اللي بيشوفها في الحقيقة يوم القيامة يقول الله سبحانه وتعالى ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم يعني ايه يعني ربنا بيكرهكم اكتر ما بتكرهوا نفسكم يعني ايه يعني يوم ما العصر بيشوف عذاب جهنم يوم القيامة بيكره نفسه بيكره نفسه اللي ودته في داهية من شدة ما بيشوف العذاب بيكره نفسه اللي اوردته هذه المهالك مستني ايه مستني ايه غير ده مستني ايه غير عقبة الذنوب في الدنيا هو في واحد ممكن يع... ممكن يذنب ولا يعاقب في الدنيا قبل الاخرة مفيش الكلام ده يا جماعة كان الربيع بن خزيمة حينما يقوم الليل يقعد يبكي فامه لما تسمع بكاءه تقول له يا ربيع يا ربيع اقتلت قتيلا انت يا ابني قتلت قتيل يا ابني فيقول لها بلى يا اماه قتلت نفسي كل اغنية سمعتها خنجر وسكينة في نفسي كل بصة بصتها خنجر وسكينة في نفسي كل برنامج اتفرجت عليه خنجر وسكينة في نفسي كل موقف فتنة وقعت فيه خنجر وسكينة في نفسي بلى قتلت نفسي عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لان في ناس مش مصدقة في ناس مش مصدقة ان ربنا هيحاسبها بكل ذنب عملته ربنا في اول سورة الطور اقسم خمس اقسام على حاجة واحدة بس واحد والطور اتنين وكتاب مسطور في رق منشور تلاتة والبيت المعمور اربعة والسقف المرفوع خمسة والبحر المسجور ايه يا رب بتقسم بكل ده على ايه ان عذاب ربك لواقع عذاب ربنا واقع والطور الجبل اللي ربنا شاله ورفعه على بني اسرائيل وهو بياخد عليهم العهد والميثاق ليه عشان يقول لهم ان انا اقدر اخسف بيكم الجبل ده هو لو عصيتوني او خالفتوا امري ربنا سبحانه وتعالى يا جماعه شويه ميه كان هم تسونامي شويه هواء كان هم كاترينا كاترينا امريكا خسرت في لحظات 150 مليار دولار خسائر اموال غير الارواح تبص على الشاشات تلاقي الجثث عايمه على الميه والجثث عايمه على الشواطئ سبحان رب والاف مؤلفه من الجثث لسه ما يعرفوش عنها حاجه بيقول لك نيو اورليانز بلد من البلاد اللي اصابها الاعصار قدامها 100 سنه عما يقدر ان بشر يسكنها بيقول لك قوه الاعصار كانت قوه قنبله نوويه القنابل النوويه اللي بيهددونا بيها ربنا بالهوى اورثهم هذه العاقبه ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القران وانه اهلك عادا الاولى واحنا قلنا ساعه ما كنا بنعلق على هذه الايه ان عاد الثانيه هي امريكا حد يعرف ربنا اهلك عاد الاولى بايه بريح ريح صرصر هوا برضه اصل اللي بيتكبر على ربنا ربنا ما بيعاقبوش بحاجه جامده بالهوا عشان يعرفوا ان هو حتى النفخه ما يستحملهاش من ربنا سبحانه وتعالى اعصار امريكا البترول اكتر اماكن في البترول في امريكا صفين عربيات تلاقيهم في الصوره واقفين قدام البنزينه مفيش بنزين البترول نفسه اتضرب في امريكا خسائر السل اللي دقوه يقول لك امريكا اعلنت رسميا طلب المساعدات من جميع دول العالم غني وفقير الواحد افتكر ايام روسيا ما وقعت والله يا جماعة ايام الاتحاد السوفيتي لما كانوا دولة عظمى تاني يوم في الاخبار بتاعت الساعة 9 كنت تتفرج عليهم تلاقيهم بيلموا من الزبالة اول ما الامبراطورية بتاعتهم سقطت تذكر قول الله فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء خدوا كل حاجة خدوا اقتصاد وخدوا قوة عسكرية وخدوا ثروة زراعية وخدوا ثروة خدوا كل كل حاجة فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين خسائر الرعب عشر ولايات معلنة ان هي ولايات طوارئ تحت الطوارئ ممكن يجي في هذا الاعصار في اي لحظة الرعب اللي زيته امريكا بيعلمنا ايه يا جماعة بيعلمنا عبودية الكل الله بيعلمنا ان الكون كله تحت امر الله سبحانه وتعالى تعالى بيعلمنا ان الملك لما قال للارض ابلعي ماءك بلعت ماءها لما الملك قال للسماء اقلعي اقلعت لما الملك قال للسماوات والارض اتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين لما الملك قال للتراب كن ادم بقى ادم لما الملك قال للنار خليكي برد وسلام على ابراهيم بقت برد وسلام على ابراهيم عشان تعرف انك طول ما انت مع الله ما تخافش ابدا طول ما انت مع الله تبقى انسان مطمن ليه لان الدنيا دي كلها جنود من جنود الله سبحانه سبحانه وتعالى ليه موسى ما كانش خايف من البحر وهو قدامه جند جندي من جنود الله ليه سيدنا ابراهيم ما كانش خايف من نار هو يترمي فيها جندي من جنود الله ليه سيدنا يوسف بن نون وقف قدام الشمس في البخاري وقال لها انت مأمورة وانا مأمور اللهم اوقفها علينا اقفي في مكانك فوقفت باذن الله سبحانه وتعالى ليه لانه واثق انها جندي من جنود الله لما كنت بتدبر النهارده في حديث اسقي حديقة فلان السحابة وهي ماشية فصدر لها امر اسقي حديقة فلان وجهت سكتها وراحت لحديقة فلان انا قلت يا رب فلان ده مين هي السحابة تعرف فلان وعلان اه تعرف فلان وعلان لو انت مطيع لله الكون كله يعرفك الطير يعرفك والجماد يعرفك طب يا رب السحابة تغير وجهها اه ربنا يسوق اليك الكون كله ويسوق اليك قلوب البشر لو انت مطيع لله طب السحابة بتسمع الكلام اه عبد من عبيد الله عبودية الكون كله لله ولو انت مع الله الكون كله يبقى عبد ليك وعلى قد ما عبوديتك تكمل لله على قد ما الكون يبقى مسخر ليك ومسير ليك باذن الله سبحانه وتعالى والطور الجبل اللي ربنا هدد هدد بني اسرائيل بيه ربنا بيورينا بيقول لنا دلوقتي اقسم بالجبل اللي رفعته على بني اسرائيل على ايه يا رب استنى وكتاب مسطور وكتاب مسطور ده كتاب ايه كتاب كلام الله اقدار الله الشرعية والكونية اقدار الله الشرعية والكونية سواء المفسرين قالوا الشرعية او قالوا الكونية اقدار الله الامام احمد بيقول لك قدر الله هو قدرة الله يعني ايه يا جماعة يعني ربنا بيقسم باخضاعه للكون ده كله ان مفيش حاجة في الكون خرجت عن امره وكتاب مسطور مكتوب كل حاجة بتحصل دلالة على هيمنة الله على كل شيء في رق منشور والبيت المعمور البيت اللي زي الكعبة كده بس في السماء سبعين الف ملك كل يوم بيحجوا اليه ايه مين اللي اخضع كل العدد الهائل من الملائكة بكل الخلق العظيم بتاعهم ده الله بعظمته وسلطانه والبيت المعمور والسقف المرفوع السماء اللي فوقنا دي ده الارض بس ستة الاف مليون مليون مليون طن الارض بس الحقيرة ده اهي ما بالك الكون ده كله تقول له ايه بقدرة الله الكون ده هو مرفوع والسقف المرفوع والبحر المسجور اللي يقدر يقلب المية نار بتقسم بكل ده على ايه يا رب ان عذاب ربك لواقع يعني ربنا بيقول لكل عاصي انا اقدر ان انا اخسف بيك الجبال واقدر ان اكتبك في اللوح المحفوظ من الاشقياء المخلدين في جهنم واقدر ان انا اسلط عليك ملائكة السماوات السبعة تعذب فيك واقدر ان انا ارجمك باجرام السماء وافلاك السماء واقدر ان المية اللي انت بتشربها عشان تبرد صدرك اخليها نار تولعك من جوه اقدر ان انا اعمل فيك كل ده ربنا بيخوفنا يا جماعة ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون عشان كده السلف كان واحد من السلف يحط صبعه على المصباح المشتعل لغاية ما يبدأ يحس بالحرق كده يبدأ يحاسب نفسه بقى لما فعلت كذا يوم كذا طب لما فعلت كذا يوم كذا طب لما فعلت كذا يوم كذا مش انت عامل كده وبتعصي ربنا طب انت عملت كل ده ليه بيحاسب نفسه وحاسس بحرارة النار احد السلف التانيين كان بيحاسب نفسه بطريقة ذكية تانية ذكية جدا قال بكل بساطة انا مش هفتكر انا اذنبت في ايه ولكن انا عشت ستين سنة يعني واحد وعشرين الف يوم وخمسمائة يوم وانا لا يمكن عدى عليا يوم اذنبت فيه اقل من ذنب واحد يعني انا هقابل ربنا هيسألني عن واحد وعشرين الف ذنب وخمسمية طب هقول لربنا ايه عن ذنب ذنب يا شايفين يا جماعة ده الراجل ده افترض ان هو معصية واحدة في اليوم يعني انت امبارح ما عملتش حاجة غير انك بصيت بصة واحدة بس حرام انت امبارح ما عملتيش حاجه غير بس وانت بعديها في الصاله كده قمت باصه بص على التلفزيون وهو شغال ما عملتوش حاجه ما عملناش اي حاجه بس وفي اليوم اللي عملت فيه ده ما عصيتش ربنا فيه ما اختبتش فيه ما كذبتش فيه ما نمتش فيه ما لمستش ما غمستش ما عملتش اي معصيه فيه على الاطلاق هكذا كان السلف يحاسبوا انفسهم لما الواحد بيفتكر معصيه ويقعد يفكر فيها بيترعب والله هيقبل ربنا ازاي هنقبل ربنا نقول له ايه هنقابل ربنا بانهي وجه ده انت كل موقف شفت فيه الدين محتاج نصرتك وما نصرتوش فيه ذنب عليك امام الله عشان كده سعيد بن عامر لما عمر بن الخطاب ولى على حمص فاهل حمص اشتكوا لعمر بن الخطاب فسيدنا عمر راح بيقول لهم مما تنقمون منه قالوا له لسته طويله كده كان منها ان الراجل ده بتاخذه غمضه يعني موتة كده يعني بيغمى عليه كل شويه ايه الحاكم اللي انت جايبه لنا بيغمى عليه بيقع من طوله كل شويه ده فسيدنا عمر هو بيساله يعني ما هذه الغمضه ليه ليه ليه الاغماء اللي بتحصل لك دي مريض ولا تعبان ولا ايه فقال له اني يوم قتل خبيب بن عدي خبيب في مكة لما قطعوه حتة حتة من جسمه ثم قالوا له اترضى اتحب ان يكون محمد مكانك فقال والله ما احب اني في اهلي ومالي ومحمد يشاك بشوكة قال فكلما ذكرت هذا الموقف كان واقف بيتفرج عليه وكان لسه مشرك ظننت ان الله لا يغفر لي ذلك ابدا هو اللي بيفهم اكتر ولا احنا لما انت بتشوف الدين الوقت بيتقطع ومش همك وبتنام ممكن تفكر في الغابة اللي اخترتها وتقول يا رب اغفر لي وما بتفكرش ان سكوتك على احوال المسلمين ده ذنب اكبر من اي ذنب تاني انت عملته اهو بيقول لك ظننت ان الله لا يغفر لي ذلك الذنب ابدا الواحد لما بيفتكر الحاجات اللي هو عملها وما هوش عارف هو مرائي ولا مخلص يا جماعة اي امتحان انت ممكن انت ممكن تدخله لو جبت 50% تنجح 60% تنجح 70% تنجح امتحان الاخلاص لو جبت 99% تسقط لازم 100% ما ينفعش 1% شرك مع الله لاي شيء من الاشياء شايفين طب واسقط يعني ما اخدش ثواب العمل ده لا يا حبيبي تسقط يعني تتصاحب على وجهك يوم القيامه الى جهنم والعياذ بالله الرياء ذنب مش مجرد اضاعه وحبط للعمل فقط الواحد لما يفتكر الفروض اللي هو ما يعملهاش احنا حالنا ايه في بر الوالدين ولا مره قلت لابوك او امك لا ولا مره زعلت منهم ولا غضبت منهم احنا حالنا ايه يا جماعه في صله الرحم يا جماعه احنا حالنا ايه في الفروض مش في النوافل الفرائض الفرائض اللي ربنا سبحانه وتعالى هيسألك عليها يا ده الرسول عليه السلام لما يقول لك ان كل معصيه بينكت في قلبك بها نقطه سوداء نقطه صدى في كل معصيه الواحد بيقعد يفكر كده يا ترى يا رب لو الواحد قلبه اتكشف دلوقتي ولا اي واحد مننا قلبه اتكشف يا ترى هيطلع ابيض ولا رصاصي ولا كروهات ولا اسود ولا هيطلع لونه ايه من كل المعاصي اللي اتعملت دي عشان كده ربنا بيقول في سوره الطارق يوم تبلى السرائر قلبك هيبان بقى لونه ايه بحق وحقيقي الايه اللي بعدها فما له من قوة ولا ناصر طب ليه يا رب دي بعد دي اصل لما حقيقتك من جوه تبان وتتكشف مفيش حد هيجرؤ انه يشفع لك امام الله ليه كل حاجة من جوه بانت خلاص بعد كل ده لما تسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية عن رب العزة يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي ولا ابالي دي تخليك تحس انك بتحب ربنا قوي ده انت يا ابني لو قعدت تعد ذنوبك ممكن في ذنوب منها لو اخوك اللي في البيت عرفها والله ما يسكن معاك في الشقه في ذنوب منها لو والدتك عرفتها ممكن ما تطقش تبص في وشك وربنا عارفها سبحانه وتعالى وفتح لك بابه برضه ده انت لو واحد غلطت في حقه قوي قوي يعني ورحت تصالحه كده ومتوقع ان هو يتقمص منك ولا حاجه لقيته بيضحك في وشك وبيطبطب عليك وبياخدك بالحضن ويقول لك انا مش زعلان والله ده انا بحبك هتقول ايه الشخصيه العظيمه دي ده انا بحبه قوي ما بالك باللي غفر لك كل اللي انت عارفه ده انت لو اي واحد غلطت في حقه مره هيعديها لك اتنين هيعديها لك عشرة لا ربنا لو غلطت في حقه بليون مرة ورجعت له يغفر لك على ما كان منك ولا يبالي مستني ايه من ورا المعاصي بتاعتك لو ما تبتش منها مستني موت الفجأة وخاتمة السوء مستني ايه ما هو مفيش غير كده يا جماعة الا ان انقذت على اخر لحظة احد الشباب كان سايق عربيته وهو ماشي في الشوارع فحب يحود من شارع جانبي سبحان ربي الشوارع الجانبية دي من ايات ربنا والله يا جماعة بيحصل فيها قصص كتير قوي ممكن يحود بالشارع اللي قبله ولا اللي بعده بس هو حود من ده ده من قدر الله سبحانه وتعالى حود لقى شاب سايق عربية شاب روش وحلو كده وسايق عربية وماشي عكس البنات اللي ماشية في الشارع بنتين ثلاثة قدامه كده فالراجل عدى بالعربية وبعد كده ضميره تعبه ايه ده انا ازاي اشوف المنظر ده واسيب الشاب ده كده بدا يدخل في الصراع صراع دي كلمه طبعا محسنه جدا صراع ايه المفروض يروح يكلمه فورا بدا يدخل في صراع وبعد كده لقى البنتين دخلوا في بيت بيتهم بقى فقام راجع للشاب تاني وقام وقف عربيته ونازل له قال له انت يعني يا اخي الكريم وربنا والدين والاخره والنار والجنه والموت والحساب والاثر الدنيوي للمعصيه وعظمه ربنا ونعم ربنا عليك قعد يتكلم معاه بيقول وانا خايف في الاول ليه الواد تخين وطويل كده وشكله يخوف لو قلب عليه ممكن يعمل فيه حاجه فبيقول شويه ولقيت بدا وشه يتاثر شويه ولقيت دموع بتنزل من عينيه اطمنت قعدت ارزع بقى قعدت اديله بقى نار واخره وموت فبيقول فبدا يتاثر جدا قال له طب انا انا عايش في فراغ نفسي قاتل ياه فراغ نفسي قاتل طب لما انت عايش في فراغ نفسي قاتل يعني انا معايا فلوس ومش عارف اعمل بيها ايه اروح اشتري شويه بنزين وعلبه كبريت واقعد اولع في ايدي واطفيها اما الحريقه تروق اولع في رجلي واطفيها اما تروق اولع في صدري واطفيها ايه يا جماعه ده يا جماعه انا مش عارف اعمل ايه بال- بالوقت بتاعي اروح ادخل بيه جهنم والعياذ بالله يقول انا في فراغ نفسي قاتل الناس قريبه والله يا جماعه قريبه في الاول انت بتبقى خايف تكلم الشباب اللي واقفين في الشارع ولا التاكسي اللي ركبت معاه ولا صاحب الميكروباص لما بتتكلم كتير بعد كده بتكتشف ان الناس اصلا يعني بينها وبين ربنا شعره بس انت بس قربهم لله طب هات لي نمرتك وهات لي عنوانك وما تسيبنيش و- اداله نمرته وعنوانه يومين ولقى الشاب بيفوت عليه فعلا بس وشه منور بقى الصلاه بدات تنور وشه الجلابيه البيضه كده اللي بتخلي ال- الداخل بتاعك يبيض من بياض الظاهر الباطن نفسه يبيض وهو بيكلمه بهدوء وسكينه والحمد لله احد يحكي له على البلاوي اللي عملها طول عمره في الاول كان بيشد عليه انما الراجل الوقت جه نطبطب بقى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم الواد بدا يتاثر وبدا يخشع طب عشان خاطر يفوت عليا وعنوان اهو حاضر هفوت عليك بكره تشغل بعده تشغل بعده تشغل اربع خمس ست ايام اتشغل وبعد كده اقتنص نص ساعه فاضيه وراح يفوت عليه بيخبط لقى واحد راجل كبير كده ودقنه بيضه وطالع له فالراجل شكله زعلان جدا وحزين فبيقول له حضرتك فلان موجود يعني ففوجئ هذا الشاب الملتزم ان صاحبنا يا جماعة مات في هذه الايام ياه انت عارف انت تفتكر حديث ايه في الموقف ده حديث قاتل المئة لما الراجل ادركه موت الفجأة وهو في الطريق رايح للبلد الصالحة فنزلت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب يختصموا فيه فقاسوا المسافة ما بينه وبين ارض الصلاح وما بينه وبين ارض الضلال لقوا انه اقرب لارض الصلاح قد ايه شبر واحد بس اهو الراجل ده انقذ على شبر اهو صاحبنا الشاب ده هو انقذ على شبر شبر يا جماعة شبر والله ممكن مصيرك كله انقذ على شبر ولكن الشبر ده خط النجاة ده لو جيت تشوف المسافة اللي قبله ملايين الجثث من الشباب ملبية- مرمية فيه ما هو اللي لحق الشبر ده قد ايه قليل قوي قليل اللي لحق الشبر ده ما هو 50% النجاح في واحد جاب 49% وواحد 49% وتسعة من عشرة صوت وواحد 49 ونص صوت ليه ما لحقش الشبر اللي لحق الشبر ده قد ايه قليل يا جماعه قليل ولكن اذا كان الراجل ده لحق ففي شباب تاني ما لحقوش كتير قوي للاسف الشديد وهم الاكثر يعني احد الشباب يعني بيحكي بيقول احنا كنا ثلاثه لا ما كانوش ثلاثه دول كانوا اربعه ليه كان الرابع بتاعهم ابليس والعياذ بالله كانوا ثلاثه يعني عشاق لان هم يروحوا مع الفتيات في الاماكن اللي مش عارف فيلا بتاعت واحد منهم ولا بتاعت ايه يعني زنا وخمره ومخدرات و... والعياذ بالله كل الموبقات اللي انت تسمع عنها فبيقول لك وفي مره من ذات المرات يعني كنا ثلاثه اصحاب كده وثلاث بنات ورحنا على فيلا بتاعت واحد منهم فاكتشفوا للاسف الشديد ده بقدر الله ان هم نسوا الاكل طب ينفع ما ناكلش ما ينفعش ما ناكلش فواحد تبرع انه يروح يجيب الاكل الساعه كام ستة الساعه ستة ونص ما جاش سبعة ما جاش تمانية ما جاش تسعة ما جاش عشرة ما جاش لازم في حاجة واحد منهم ركب عربيته وطلع بسرعة يشوفه هو حصل له ايه فوجئ ان على الطريق عربية مقلوبة بيبص عليها لقى عربية صاحبه بيجري بيشوف لقى العربية مولعة بيشوف صاحبه جواها لقى نص جسمه اتفحم خلاص وهو لسه ما ماتش ياه لسه ما ماتش اربع ساعات بيطلع في الروح والعياذ بالله فبدأ يهز فيه يفوق فيه فبدأ صاحبه بيقول يا بدأت اسمع صوته وبيقول لي النار النار فبيهز فيه وبيقول له تعالى عايز يشيله يوديه المستشفى قال له ما تحاولش مفيش مش مش هوصل ما مش هوصل المستشفى فبيقول بدأت يعني بدأ يت- يضطرب كده صاحبه بيموت قدام عينه صاحبه بيولع قدام عينيه فبدأ يضطرب ومش عارف يعمل ايه فلقى صاحبه ده بيقول انا هقول له ايه هقول له ايه فبيقول له هو مين ده قال له الله هقول له ايه لما اقابله ثم شهق شهقة الموت ومات ياه بيقول لك رجع البيت طبعا مبسوع ايام وشاشة 24 ساعة قدام عينيه اليوم اللي شرب فيه مع صاحبه واليوم اللي ركب فيه مع صاحبه واليوم اللي لعب كوتشين على قمر فيه مع صاحبه واليوم اللي عمل فيه ايه مع صاحبه شاشة 24 ساعة والنص التاني من الشاشة صاحبه هو العربية بتاعته والعة وجسمه نصه متفحم والدم بتاعه سايل وبيصرخ وبيقول النار وبيصرخ وبيقول هقول له ايه فبدأ يسأل وكمان طب وانا هقول له ايه وانا كمان هقول له ايه لغاية ما قطع هذه الشاشة وهذا العرض في ذهنه صوت اذان الفجر وهو يقول الله اكبر الله اكبر صاحبنا ده نجا ولكن الاولاني على الشبر بتاعه ما لحقوش يا جماعه يعني ممكن ما تلحقش الشبر يعني في ناس كتير جدا ما لحقتش الشبر 90% من الشباب مش هيلحقوا لو مات فجاه والعياذ بالله الا ان يلطف الله بهم الممثلين اللي ملأوا الدنيا فسادا راحوا فين يا جماعه ما نعتبر ب- ب- بخواتيم الناس اللي كان بيقول لك انا عايز مليون جنيه واموت بالسرطان وجاله المليون جنيه وما نفعوش بشلن لما جاله السرطان والعياذ بالله واللي كان عشرات الالاف بالمعجبات في العالم كله حواليه ولما جاله سرطان بقى يعض في خشب الارض من شدة الالم مرضاش يقول حتى يا رب مرضاش حتى يقول انا تايب ولا انا كنت مذنب يا رب كبر على الله حتى في لحظة الموت ومات واللي كانت آه، صاحبة ثورة الافلام ال- في السبعينيات و- وجاء لها نوع من السرطان والعياذ بالله كنا بندرسه في الكلية يقول لك اسمه سرطان العاهرات والعياذ بالله ده كلام الكفار مش كلامنا مش ارهاب ولا تطرف يا جماعة نوع السرطان الذي اتى لها واللي كانت سندريلا وبعد كده رمت نفسها من المستشفى وهي في بلاد الغربة ليه وشها الجميل اتشوه وجسمها الجميل اتشوه ما عادش لها اي قيمة في الحياة ما رضتش حتى انها تتوب لربنا سبحانه وتعالى ولا تقول انا كنت بعمل حاجة غير صالحة ولا تحط شرب على راسها واللي كان مال الدنيا غنى و و و وفي الاخر دمه كله يتنزف قدام عينه والدكاترة حواليه ما يعرفوش يلحقوا ولا يقولوا اي حاجة ولا يرضى انه يعترف انه كان مذنب في يوم من الايام كبر بيضيع حتى لحظة الموت والعياذ بالله واللي صح لقى نفسه في التربة ومات في التربة واللي مات في اوضة الزنا عاري والعياذ بالله واللي واللي واللي الخواتيم دي كلها ما بنتعصش بيها ما بنعتبرش بيها ما بتأثرش فينا ما بتحركش فينا حاجة ما بتخافش انك انت تكون قصة من قصص موت السوء ما بتخافش من هذا الامر طب انا عايز اموت موتة صالحة اموت ازاي انا مش عايز خاتمة سوء اموت ازاي موتة صالحة ما هو الوقت لو واحد قاعد يذاكر طول النهار بيذاكر وينام بس بيذاكر وينام ما بيعملش حاجة تانية لو مات هيموت وهو ايه 90% بيذاكر ما هو ما بيعملش حاجه غير كده طب لو واحد قاعد شغال في الشغل بتاعه طول اليوم يا بيشتغل يا بينام لو مات هيموت وهو ايه بيشتغل انا ماليش دعوه دلوقتي الشغل وال... انا بتكلم على مثل واقعي لو انت غالب حياتك في طاعه ربنا 99% هتموت على طاعه ربنا ده 99% دي بحسابات الدنيا ولكن بحسابات الاخره وكلام الله من عاش على شيء مات عليه لو انت فعلا حياتك في طاعة الله باذن الله سبحانه وتعالى ربنا لن يقبضك الا على طاعة الله سبحانه وتعالى مستني ايه هو حاجة من الثلاث حاجات اللي اتكلمنا عنه يا خزي الاخرة يا موت الفجأة وخاتمة السوء يا اما الذنوب والمعاصي بتاعت الدنيا تطلع عليك في الدنيا وتيجي عقوبات الدنيا والعياذ بالله مستني ايه احنا مستنيين ايه يا جماعة ابو دقن اللي مربيها ده مستني ايه ومنقب ومخبار احنا ما بنتكلمش مع العاصي بس غالب اللي قاعدين في المسجد دلوقتي مش عصاوة الحمد لله انا ظني فيكم كده الغالب فعلا داخل ولكن عايز يفوق احنا بس مش عايزين نتوب مش مستنيين ان احنا نتوب احنا عايزين ننطلق لله عايزين ننطلق لله عشان كده يعني لما جيت اتدبر في قول الله سبحانه وتعالى قد افلح المؤمنون انا قعدت اتدبر في الايات دي كده حسيت فعلا ان دي صورة كده نورانية ربنا فتحها لنا من باب في السماء وبيقول لنا انطلقوا ليها البرواز الجميل ده عايزين نوصل له يا جماعة عايزين ننطلق مش القضية ان احنا نتوب بس ما في ناس تابت وقعدت مكانها عايزين نتوب وبعد ما نتوب ننطلق الى الله قد افلح عارف يعني ايه افلح بعض التفاسير قالت من الفلاحة يعني الفلاح اللي بينزل يطلع روحه في تسوية الارض وتنقية الارض وحرث الارض وبذر الارض والعرق بتاعه يسوق يشر منه وبعد كده يقول يا رب عليك ان البذور دي تطلع ثمر يا رب اهو ده اللي احنا عايزين نعمله احنا عايزين نتعب في دين الله عايزين نجتهد في دين الله عايزين نجاهد في العبادات ونجاهد في تربية قلوبنا ونجاهد في طلب العلم ونجاهد في الدعوة وبعد كده نشيل العرق من على جبيننا ونقول عليك الثواب يا رب عايزين شاب كده يا جماعة يروح بعد العشاء يقعد يقف على سجادة الصلاة يقعد يصلي لغاية الفجر مش بيصلي لغايه الفجر هو بيجاهد نفسه ده قاعد يستغيث بالله ويصلح له قلبه لغايه ما يلاقي الفجر ادن عليه وهو ساجد كده بقاله نص ساعه ساجد يقول عليك تعب يا رب يا رب عليك الثواب وهدايه قلبي وتنزيل الايمان على قلبي يا رب احد الشباب بيقول لي انا الجدول بتاعي بعد الفجر اقعد جلسه الضحى واعبد ربنا والقران و- بعد الظهر ورد العلم وتحصيل العلم بعد العصر افت على الشباب اقعد ادعوهم الى الله بعد المغرب احضر درس بعد العشاء اروح انام عشان اقوم الليل عايزين نبقى كده يا جماعه واحسن من كده بس عايزين نبقى كده حتى على الاقل عايزين نبقى ناس مجتهدين في دين الله سبحانه وتعالى قد افلح قد لما تيجي مع الفعل الماضي تفيد اليقين يقين انت موقن ان الفلاح مش موجود غير في سكة ربنا انت موقن ان مفيش سعادة غير في طريق ربنا سبحانه وتعالى اليقين ده عندنا ولا مش عندنا يا جماعة في ناس عندها اليقين ان الزوجة هي اللي فيها السعادة يتجوز اجمل بنت شافها توريه النجوم في عز الظهر شاب كان جاي يقول جبت 40 الف جنيه من الخليج وجاي والفلوس راحت في جوازة واحد قال له ما الرسول قال اصفر بذات الدين تربت يداك مش هتلاقي غير تراب تحط ايدك عليه كل حاجة هتروح لو خدت واحدة غير ذات دين واحد تاني يقول لك السعادة في الفلوس يا يطلع اولاده افسد شباب يطلعوا روحه ويضيعوا له عمره اللي شاء فيه يجمع مال واحد تاني يقول لك السعاده في المركز كده والشهره وال يا قدام عينيه وهو لسه عايش الكرسي اللي كان بيحلم بيه غيره اللي يقعد عليه ويموت هو بحسرته لا يوجد سعاده الا مع الله مفيش اي طريق تاني فيه سعاده مفيش اي سكه تانيه فيها سعاده واللي يقول لك ان في سعاده في طريق غير طريق الله يبقى يا مجنون يا نصاب مفيش حاجة تالتة ليه اي أيوة والله العظيم يا جماعة اقسم بربي هذا هو الحق المبين من جعل الاخرة همة جمع الله عليه ايه شملة ومن جعل الدنيا همة شتت الله عليه شملة ليه اصل اللي هدفه الاخرة ده هدفه بعيد فباصص له من بعيد كده فما بيبصش في اللي على يمينه وشماله فمركز وجهته على حاجة واحدة فمنطلق اليها انما اللي هدفه الدنيا مروش بقى من على اليمين تقوم معديه عربية حلوة يقوم باصص على اليمين كده يا هي دي الركوبة ولا بلاش يقوم على الشمال موبايل بوني فونك يقوم رنن يقوم بص على الشمال كده هي دي المحمولات ولا بلاش تقوم واحدة معديه على الرصيف التاني وعربية على الرصيف التاني ومن تحته مش عارف يجي ايه يقعد مروش الدنيا بهد... الدنيا هبلاه لان هو مش مركز هدفه على حاجه واحده عشان كده الناس اللي مش مصدقه ان السعاده مع ربنا وقعت على جدور رقبتها في الدنيا قبل الاخره ذرني ومن خلقته وحيدا ملوش زي يا هو الايات دي نزلت في عهد المشركين انما لو جبتها على الشباب مالوش زي شاب ما في ما- البنات كلها تتقبل عليه يا سلام وبنت ملهاش اجمل بنت في البنات كلها وذرني ومن خلقت وحيدا ملوش زي وجعلت له مالا ممدودا اصل انا ممكن معاه مليون جنيه بس لو صرفت منهم يخلصوا انما ليا تجاره كل يوم بكسب منها مئة الف جنيه فمهما صرفت الفلوس بتتمد تاني وتتجدد تاني ده والده مديله محمول ومديله عربيه ومديله فلوس بلا حساب وبيقول له لو خلصت الفلوس تعالى يا حبيب قلبي خد فلوس تاني لو خلصت الفلوس يا بنتي تعالى يا حبيبتي خدي فلوس تاني امال انا ابوكي ليه وبتعب ليه عشان انت تستريحي وتفسدي في الارض تفسدي وتفسدي في الارض وجعلت له مالا ممدودا وبنينا شهودا اولاده معاه كده داخل التجاره معاه داخل اي نادي معاه داخل على اصحابه معاه الواد يتجوز بنت حلوه طبعا بفلوسه ويجيب عيال ملونه ويعيش ومتقاله انها جوازه حلوه متقاله ان هو كده عايش سعيد ولكن ثم يطمع ان ازيد فاكر ان انا هزوده وهو بمعصية الله كلا هذا لا يكون ابدا لا يمكن انه كان لاياتنا عنيدة العند اللي بين ايدين ايات ربنا سبحانه وتعالى سارهقه صعودا هدوقه عذاب في الدنيا متصاعد مفيش يوم يعدي اللي هو اسود من اليوم اللي قبله واسوأ من اليوم اللي قبله واسفت من اليوم اللي قبله وارهق من اليوم اللي قبله والعياذ بالله ليه؟ لانه ظن ان في سعاده في غير طريق الله سبحانه وتعالى قد افلح المؤمنون تحس ان كان في ناس كانت مستنيه كده ومرتقبه يا ترى الشباب الروش اللي هيكسب ولا اللي العيال اللي اتضحك عليها واتغسل لها بقها في الجامعه دي اللي هتكسب وقام جاي واحد فجاه قال يا جماعه قد افلح الملتزمات والملتزمون والتائبات والتائبون والمجتهدات والمجتهدون وقد خسر العاصيات والعاصون والمتبرجات والمتبرجون والتائهات والتائهون كأنه خبر من المعاني الجميلة قوي في كلمة قد افلح لما بتيجي الصلاة تقام الامام بيقول ايه قد قامت الصلاة يقول لك قد قامت دي يعني كأن في ناس مشتاقة قوي انها تقف بدين ربنا فلما تسمع كلمة قد قامت يعني خلاص يا جماعة خلاص زي ما تكون انت مستني تقابل وزير ولا سفير ولا حاجة واقف بره يقوم بعد كده السكرتير يجي يقول لك خلاص الميعاد جه قلبك يجي فيه شوية مشاعر غريبة كده هدخل اقابل الشخصية العظيمة دي بقى خلاص قد قامت الصلاة دي عشان اللي مشتاق قوي للصلاة يفرح ان الميعاد الدخول على الملك خلاص جه فقد افلح المؤمنون بشرى لكل انسان مؤمن ان هو ده طريق الفلاح وهو ده طريق السعادة الذين هم في صلاتهم خاشعون اول مقياس من اول مقياس كان متفضح من اولها كده الفضيحه لازم تطلع الذين هم في صلاتهم خشم بيقف بنقف نرتعش بين ايدين ربنا في الصلاه خدوا بالكم يا جماعه الذين هم في صلاتهم ايه خاشعون مش الذين يخشعون في الصلاه في اللغه العربيه يقول لك الجمله الاسميه اللي هي ربنا عبر بها هنا تفيد الاستمرار والثبوت يعني ايه يعني مش اول ركعتين في التراويح بيعيط والست ركعات الباقيين نايم مش صلاة المغرب خاشع وصلاة العشاء قلبه مش معانا مش امبارح كان بيقرا القرآن ويعيط والنهارده مش حاسس مش امبارح كان نفسه يقوم الليل والنهارده ملوش نفسه يقوم الليل استمرارية الايمان منحنى الايمان ما بينزلش في ناس وهي بتقرا القرآن منحنى الايمان ينزل قوي قوي قوي ولما تيجي ايات جنة ونار يزيد ينزل قوي قوي قوي ولما تيجي ايات جنة ونار يزيد وفي ناس منحنى الايمان ثابت مستقر ما بينزلش اهو ده الاستمرار لو انت المحمول بتاعك باظ تعمل ايه مشكلة طب لو قلبك باظ ما هو عدم استمرار الايمان ده لان قلبك مليان ثقوب فالشحن لما بيدخل بيقعد يتفرغ من الثقوب دي على تاني يوم يكون الشحن راح فلو المحمول بتاعك باظ لا ده لو قلبك باظ مصيبة اكبر لو كلة الواحد فشلت ربنا يعافينا محتاج انه يغسل غسيل كلوي اهو زي الغسيل الكلوي كده قلبك باظ محتاج غسيل قلبي محتاج قلبك يتغسل محتاجين يا جماعة ان احنا نبذل مجهود على قلوبنا في تربية قلوبنا عشان فعلا المقامات الإيمانية الايمانية دي تيجي الذين هم في صلاتهم خشعون استمرار الايمان مش الايمان اللي بيجي ويقطع مش الايمان الفلاشات لا الايمان المستمر المستقر الذين هم في صلاتهم خشعون طب في حاجة اعلى من صلاتهم خشعون اه الذين هم في حياتهم خاشعون اللي الخشوع بتاعه مش في الصلاة بس ده الخشوع بتاعه هو بياكل وهو بيشرب وهو نايم وهو ماشي وهو بيتكلم وهو بيشتغل وهو بيذاكر خشوع مستمر قلبه منكسر لله دايما 24 ساعة طب ازاي الاحساس الرهيب ده يجي ازاي احساس الخشوع ده يبقى مستمر معايا لو قلبك عاش مع مشاهد عظمة الله عاش مع انا عايز واحد منكم يا جماعة قبل ما ينام كده وهو بيغمض عينه يفكر بقى انا في سبع سماوات فوقي مفيش فيهم اربع اصابع ما فيهوش ملك بيعبد الله ياه وانا هنام وهعجز وانام انا عايزكم يا جماعه تفكروا التفكير ده سبع سماوات فوق قاعدين يسبحوا ربنا 24 ساعه واحد قلبه مع انوار حجاب حجاب الله نور انا اراه واحد قلبه مع عرش الله وعظمه عرش الله واحد قلبه مع اعجاز خلق الله في الكون واحد قلبه مع هيمنه امر الله على كل شيء في الكون وان الله هو القادر على كل شيء ولا احد يقدر على اي شيء ربنا اللي بيده كل شيء اللي بيده رزقك مين الله واللي بايده سعادتك الله واللي بايده دنيتك الله واللي بايده الجنة الله واللي بايده حسابك يوم القيامة الله فلو خسرت الله يبقى خسرت كل شيء عشان كده اشد عقاب على العصاة في جهنم انهم بيتحرموا من كلمة يا رب لما يقولوا يا رب ربنا يقول لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون يا سلام كلمة يا رب دي كلمة كنز والله بس لو نقدرها يا جماعة متوجه لغيره ليه رايح لغيره ليه مين ليك غير الله ومين يملك مستقبلك غير الله سبحانه وتعالى عشان تقرب من اي حد وتد ظهرك لربنا سبحانه وتعالى الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون عارف يقول لك ادينا عرض يعني يعني بيديله ظهرهم يعني يعني اللغو ده ملناش دعوه بيه مش سكتنا ولا ولا عندنا لحظه نضيعها ولا عندنا ليه اصل اللي وقف بين ايدين ربنا في الصلاه ده اللي وقف بين ايدين الملك وجرب جلال القرب من الملك وجرب روعة الاتصال بالملك ده يا جماعة بيخرج من الصلاة لصلاة صح بيخرج من الصلاة هيموت عشان يوصل لربنا خلاص بقى قلبه مأخوذ عن اي شيء الا لله سبحانه وتعالى هيموت عشان يصل الى الله سبحانه وتعالى فده ما عندوش وقت يلغو ما عندوش وقت يضيعه ده ده جد في حياته زي محمد بن الفضل كده رحمه الله لما كان بيقول لك منذ اربعين سنة ما خطوت خطوة الا لله بقال 40 سنة ما عملتش مشوار الا في سبيل الله يعني يا اما في دعوة يا اما في طلب علم يا اما في جهاد يا اما في نصرة مسلمين يا اما في نصرة دين بدون المهم ان هو في سبيل الله سبحانه وتعالى انت حياتك كلها لله انت كام في المية من حياتك لله ما احنا لازم نوزن حياتنا على اقوال السلف يا جماعة وعلى حياة السلف وعلى حياة الصحابة رضوان الله عليهم والذين هم عن اللغو معرضون طب ليه الاعراض عن اللغو دي بعد الصلاة لانك لو صليت صح المعاني الايمانية اللي هتيجي في قلبك وانت بتصلي لما تخلص صلاة اي كلمة مع اي بشر او اي مخلوق او اي تفكير في اي دنيا هيضيع عليك المعاني دي فانت وانت بتصلي بعد ما تخلص صلاة مش عايز الايمانيات اللي جوه قلبك دي تروح مش عايز حد يكلمك لا عايز تبص يمين ولا تبص شمال ولا حد يكلمك لو انت صليت وما حسيتش بالاحساس ده اتهم صلاتك لو انت سبحت ربنا وبعد التسبيح لقيت نفسك ما انتش عايز تستغفر ما هو التسبيح ده بيعظم مقام الله في قلبك لما مقام الله يعظم في قلبك اي معصيه مقامها يعظم في قلبك ازاي نعصي الملك ازاي نعصي الله فلو انت سبحت وما لقيتش نفسك عايز تستغفر بعدها اتهم تسبيحك عايزين يا جماعه نقيم عبادتنا نعرف عبادتنا كويسة ولا لا نعرف عبادتنا مثمرة ولا لا اهو ده تقييم للعبادة اهو لو صلاتك فيها خشوع لازم هتعرض عن اللغو بعدها شوف انت معرض عن اللغو ولا لا والذين هم للزكاة فاعلون يعني مش اي زكاة يقول لك الحاجة الدواء ده فيه فاعلية يعني دواء مؤثر يعني مش بيزكي اي زكاة بيتحرى بيدي الصدقة لمين بيتحرى بيطلع الزكاة لمين ما بيطلعش اي مبلغ بيطلع على قد ما يقدر لان ربنا ربنا سبحانه على قد ما ربنا يفتح ليه على قد ما هو بيعطي لله سبحانه وتعالى يبقى كده كل اللي فات ده عبادات اهو صلاه وزكاه والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين يبقى الفرج على الزوجة او ما ملكت اليمين يعني العاده السريه ما حدش يجادل فيها حرام حرام طيب وحفظ الفرج ده من الاخلاق من الاخلاق والسلوكيات طب بعد كده يا رب والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون المعاملات بقى معاملات تمام يعني ربنا الاول اتكلم عن العبادات وبعد كده عن المعاملات اه طب العبادات في الاول ليه لان العبادات دي هي زادك في طريق الله العبادات دي لا تشحن قلبك هتخليك لما تؤمر اي امر في تكليف في الدين تنفذ بقوة قلب العبادات دي اللي هتخليك لما يتقلك حجاب تقولي سمعا وطاعة وانت لما يتقلك اي امر من اوامر ربنا ما تدخلش بتولد وتخرج من ودن لا تقول سمعا وطاعة العبادات اولا عشان كده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على ايه على خمس بناء الدين ده مبني على خمس حاجات هم ايه يا نبي الله الشهادتين والصلاة والصوم والزكاة والحج الشهادتين اللي هم الايمان والصلاة والصوم والزكاة والحج اللي هم العبادة دينك ده مبني على شخص قوي الايمان قوي العبادة عبادتك ده الاساس بتاع دينك عايز تعلي عشر ادوار اعمل الاساس عشر ادوار عايز تعلي تلات ادوار كفاية عليك اساس تلات ادوار عايز تبني دور يقع عليك ابني انت حر الاساس بتاعك بايظ عايز تعلي بيت 75 دور زي شعب الايمان بضع وسبعون شعبة متن الاساس بتاعك طب وبعد العبادات تيجي المعاملات ليه لان انت لو عباداتك ما اثمرتش قوة في المعاملات وصحة في المعاملات يبقى انت عباداتك غير مثمرة على الاطلاق عشان كده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول قاعد مرة مع الصحابة كده فبيقول لهم اتدرون من المفلس انتوا عارفين مين المفلس قالوا له المفلس آه المفلس يا رسول ده اللي ما حلتوش حاجة ده من لا درهم له ولا متاع قال لا بل المفلس من يأتي يوم القيامة يوم القيامة احنا بنتكلم على المفلس بتاع الدنيا لا احنا بنتكلمش غير في الاخرة احنا بتوع اخرة احنا بتوع ربنا لما بنتكلم بنتكلم عن الاخرة يا جماعة اهم حاجة اهم حاجة هي يوم لقاء الله سبحانه وتعالى فقال بل المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة الله وزكاة وحج كل ده كل دي عبادات اه ولكن يأتي وقد شتم هذا وسب هذا وسفك دم هذا واكل مال هذا الراجل ده في العبادات واخد عشرة من عشرة وفي المعاملات اللي هي الناحية التانية اللي بايظة واخد صفر من عشرة فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى اذا خطف فرغت حسناته طرحت عليه من سيئاتهم ثم طرح بها في النار والعياذ بالله يعني في العبادات 100% ولكن المعاملات وحشة راح جهنم والعياذ بالله شايفين عظمة ديننا شايفين ديننا عظيم قد ايه شايفين يا جماعة صفات الدين مين فينا عنده صفات الدين يعني لو جينا في بلد صحراوية زي ليبيا مثلا وقالوا ان اعظم اثار في العالم اكتشفوها الناس صدقت وركبت طيارات وحجزت وراحت راحت ما لقتش غير صحراء قال ده انتوا عاملين اعلانات في جرايد الدنيا كلها انتوا كدابين ولا ايه اه كدابين طب احنا لما نروح نكلم الناس على الاسلام الاسلام ده دين الاخلاق والامانه والعفاف والطهاره والشرف والصدق و و و الناس اول ما تيجي تتفرج على المسلمين اول كلمة هتقولها انتوا ايه كذابين يبقى احنا بقينا اكبر حجر في طريق دخول غير المسلمين الاسلام وبقينا اكبر ملمح بيشوه وجه ديننا العظيم اهم سبب لنفور الناس بالاسلام هو انا وانت وانتوا يا جماعة احنا يا جماعة اهم سبب لنفور الناس من الاسلام والعياذ بالله اه والله فين صفات الدين فين اخلاق ده اخلاق الدين دي بتدخل الناس في رحمة الله يعني والله لما تلاقي اخ كده حتى بيدعو برحمة وباخلاق وب... و- وفي صفات دين جميلة كده تحس ان ربنا بيفتح له القلوب يعني احد الشباب وكان يعني يعني ربنا كان مبتليه يعني بمعاصي بس يعني معاصي زي ده شويتين ثلاثة أربعة كده يعني كان بيشرب مخدرات بس إيه يعني ممكن شلوتين ثلاثة في اليوم إزازتين ثلاثة في اليوم حاجة كده يعني فكان أخ والله من الإخوة الطيبين جدا ربنا يبارك فيه يعني بيتكلم مع أصحابه دايما فكل ما يسألهم هو فين مثلا أحمد يقولوا له أحمد مش موجود يقول لهم ربنا يبارك فيه ربنا يهديه ربنا يتوب عليه قولوا له إن أنا بدعي له سلموا لي عليه كل ما يقف معاهم سلموا لي عليه يقوموا يروحوا له فلان بيسلم عليك فلان مين أنا أعرف فلان ولا عمري شفت فلان بيسلم عليك المره اللي بعدها يسلموا لي عليه ده انا بدعي له ده بيسلم عليك وبيدعي لك الاخ من كتر ما اتجنن في الاخر اما اتصل بيه قال له انت فلان قال له اه قال له انت تعرفني منين انت بتدعي له وبتسلم عليه بتبعت انت تعرفني منين فقال له انت مين قال له انا فلان الفلاني قال له حبيب قلبي هو انت فلان الفلاني ده انا نفسي اشوفك ده انت وحشني يا راجل ده انت كلام جميل كده كلام ربنا بيشرح بيه الصدور والله يا جماعه اخلاق مش في ناس كده تحس انها بتروح تكلم الناس في الدين تكره الناس لا ال- ال- نفس رحمه النبي ونفس رفق النبي ونفس اخلاق النبي عليه الصلاه والسلام ونفس حلم النبي على معاصي الناس وعلى جهل الناس قال له ده انا نفسي اشوفك قال له تشوفني طيب انا انا فاضي الوقت انا بقى عند مكان من المحافظه مثلا قال له قال له انا جاي لك حالا اهو طبعا الشباب اللي قاعدين الوقت لو واحد صاحبك قال لك الحقني وتعالى لي طب بكره طب انا مش فاضي الوقت تهرب منه ده ركب له في نفس اللحظه وراح له فقال له طب انا اعرف لك هعرفك منين قال له لو انت فعلا من ربنا بعتك ليه هتعرفني فصاحبنا ركب وراح والاخ التاني كان مستنيه هناك بيقول اول ما نزل من التاكسي سبحان ربي والله يا جماعه من عند الله الاتنين انطلقوا على بعض كانهم عارفين بعض وخدوا بعض بالحضن حضن عميق وقاموا واخدوا معاه الجامع وقعدوا مع بعض في الجامع واعتكفوا في الجامع صلى فعلا بفضل الله سبحانه وتعالى وبعد العشر ايام بفضل الله سبحانه وتعالى كان اتغير تماما وبفضل الله سبحانه وتعالى لما تشوفه الوقت وشه منور وتلاقي شكله كده راجل شيخ محترم كده مالي مركزه كده وتحس انك انت فرحان بيه كده ونفسك تحضنه بفضل الله سبحانه وتعالى ايه يا جماعه ده كله بسبب ايه بسبب اخلاق والله هو الراجل ده كلمه هو كلمه كلمتين على بعض في الجنه ولا في النار ولكن اخلاق الدين اخلاق الدين وصفات الدين هي دي الحاجه اللي نغزو بها قلوب الناس جميعا ده من معجزات الاسلام اخلاق الاسلام ده ربنا لما قال للنبي قال له انك لعلى خلق عظيم انتوا كلكم بتحسبوا ان النكل على خلق عظيم يعني النكل على اخلاق عظيمة ابن عباس بيقول النكل على خلق عظيم اي النكل على دين عظيم يعني ربنا سمى الدين اخلاق اه ده الرسول بيقول لك ان المرء لا يبلغ بحسن الخلق انه بيسلم على ده وبيضحك في وش ده وبيحضن ده وبيحب ده وبيدي ده هديه وبيزور ده لما يايا ان المرء لا يبلغ بحسن الخلق منزلة الصائم القائم اللي صوتنا اتبع شهرين في سلسلة العبادات عشان نعمل عشر الصائم القائم دوت اللي اخلاقه حسنة بيبلغ هذه المرتبة بس بحسن الخلق شايفين عظمة ديننا واعجاز ديننا نضيع ده ليه ولما تلاقوا الايات اتكلمت على العبادات مع المعاملات مع الاخلاق ده يعرفنا شمولية ديننا يعرفنا ديننا دين شمولي قد ايه ما ينفعش تبقى شيخ في الجامع ونصاب في التجارة ما ينفعش تبقى شيخ في الجامع وحرامي في الشغل بتاعك ما ينفعش تبقى متدين جوه وتضرب مراتك وتمد ايدك عليها بره ما ينفعش تبقى راجل قاعد تبكي من خشيه الله هنا وانت بره انسان فظ غليظ القلب ما بتتعاملش مع الناس بالحسنى شموليه دين الله سبحانه وتعالى اخر صفه والذين هم على صلواتهم يحافظون ده احنا بدأنا بالصلاة نختم بالصلاة اه اصل الصلاة دي هي المبتدأ وهي المصاب الصلاة دي هي الحاجة اللي بتطلعك لله الصلاة دي اخطر عبادة بس لو فهمت قيمتها الصلاة دي عاملة زي عواميد النور اللي بتجدد الشحنة في السلك طول ما هو بيعدي فيها كل ما تصلي تتشحن تاني تتشحن تاني تتشحن تاني اهم عبادة على الاطلاق يا جماعة الصلاة بس ربنا هل قال هنا ايه والذين هم على ايه صلواتهم في آية تانية في سورة المعارج قال والذين هم على صلاتهم طب ليه ربنا جمع الصلوات في سورة المؤمنون اصل سورة المؤمنون ده ربنا بيقول ايه بيقول ايه بعدها اولئك هم الوارثون الذين يرثون ايه الفردوس الفردوس دي لم تذكر في القرآن كله الا مرتين مع اعلى درجات الجنة على الاطلاق فنحن بنتكلم هنا عن اعلى درجات الجنة طب ايه صلواتهم دي بقى ده ده مش مجرد محافظ على الفرائض ده محافظ على صلاة الضحى محافظ على سنن الرواتب محافظ على ال- قيام الليل محافظ على الوتر محافظ على جميع صلوات النوافل انسان محافظ على اوراد العبادة بتاعته انسان العبادة مالية حياته العبادة في حياته مش ركعتين بيخطفهم خمس مرات في اليوم لا ده العبادة دي اوراد في حياته ومحافظ عليها يبقى احنا دلوقتي لما طرحنا هذا النموذج يا جماعة على عجالة وعلى اختصار ايه رأيكم في النموذج ده ايه رأيكم دلوقتي في شباب متأثرين بحضارة الاسانسير دلوقتي عايزين يطلعوا ربنا باسانسير مش عايز يطلع سلم مش عايز يتعب مفيش اسانسير في الطريق الى الله يا جماعة الطريق الى الله لازم تجاهد عشان تصل الى الله سبحانه وتعالى فانت مستني ايه مستني اسانسير مش هيجي لك اسانسير اسانسيرات مش موجودة في الطريق الى الله مستني ايه عشان تتوب مستني ايه عشان تسيب اللي انت لسه ما سبتوش مستني ايه عشان تعمل الطاعات اللي انت لسه مستتقلها مستني ايه عشان تطلب علم مستني ايه عشان تدعو الى الله بكلم شاب من الشباب من يومين بقول له انت مستني ايه قال لي يعني ايه قلت له يعني انت مستني ايه يعني قال لي يعني ايه قلت له انت عايز انت, انت مقتنع بالدعوه قال لي اه قلت له طب انت مستني ايه عشان تدعو قال لي مستني نعرف اتكلم قلت له طب ومستني ايه عشان تعرف تتكلم قال لي مستني ان انا اتعلم قلت له طب ومستني عشان تتعلم فبدا يلقلق ويتأتى بقى وايه وبدا ما, ي... ما قال طب انت مستني ايه صحيح يا جماعه كل الفرص اللي احنا مستنينا عشان نقوم ونفوق حصلت مفيش حاجة اكتر من اللي موجود دلوقتي كل الفرص عشان نفوق ونتوب الى الله حصلت فعلا كل الحاجات اللي انت مستنيها عشان تفوق وجدت فعلا وحصلت فعلا يبقى انت مستني ايه يعني احنا اتسبقنا والله يا جماعة احنا مش احنا قاعدين مستنيين ومأجلين وكلمة سوف اللي هي جندي من جنود الشيطان واحنا اتسبقنا سيدنا يعني الارقم نبي الارقم كان عنده 11 سنة لما كان بيقرا الرسول في بيته 11 سنة يعني سنة كام يا عم الشيخ يعني اولى اعدادي الامام البخاري لما الف اول كتاب الفه كان عنده 16 سنة تانية سنة يا شباب تانية سنة وكل واحد يخبي وشه الوقت مش الستات اللي هتتعجب بس مصعب بن عمير لما فتح المدينة بالدعوة كان عنده حوالي 20 21 سنة تالتة جامعة يعني قد معظم الشباب اللي قاعدين دلوقتي محمد الفتح لما فتح القسطنطينية كان في البكالوريوس رابعة جامعة 22 سنة الامام السيوطي اول كتاب الفه عايزين فعلا نغطي وشنا في دي كان عنده سبع سنين ونص تانية ابتدائي يعني يعني مفيش واحد في المسجد تانية ابتدائي متهيألي يعني اكبر واحد في المسجد ايه مفيش تانية ابتدائي تخيلوا يا جماعة تخيل زيد بن الارقم اللي صورة المنافقين نزلت تصدقه من فوق سبع سماوات 15 16 سنة اولى ثانوي تانية ثانوي ده ده سيد اسامه بن زيد اللي قاد جيش المسلمين في حرب الروم كان في ثالثه ثانوي 17 سنه اسامه بن زيد 17 سنه شباب ثالثه ثانوي اللي في الشوارع دلوقتي قلبك يتقهر عليهم لما تشوفهم في الشارع والله والله قلبك يتقطع لما تشوفهم اسامه بن زيد يقول لك سالت رسول الله يا رسول الله ما لي اراك تصوم في شعبان ما لا تصوم في غيره تصوم في شعبان ده لما رسول مكة كان عنده 17 سنة امال لما سأل الرسول السؤال ده عنده 15 16 سنة وقعد يراقب النبي ويراقب عبادة النبي ويراقب سلوك النبي عليه الصلاة والسلام عشان يقلد النبي شايفين علو الهمة في الايمان شايفين يا جماعة شايفين الناس اللي ربنا فتح لها الدنيا وفتح قدامها الدنيا لما الامام الشافعي راح للامام مالك يطلب علمه كان لسه صغير فالامام مالك قال له اني ارى على وجهك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية تشوف ال- الولد كده ابتدائي ولا اولى اعدادي تلاقي وشه منور وشكله طيب اما يطلع سنة ولا جامعة تلاقي وشه اسود والعياذ بالله المعاصي سودت وشه جابت اتهامة على وشه من كتر البعد عن الله سبحانه وتعالى فانت مستني ايه الجن لما سمعت قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا ان سمعنا قرانا عجبا وفي سورة الاحقاف واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا اسمع فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين الجن ما خدوش خمسين درس كل درس ساعة ونص الجن سمعوا خمس دقايق وبعد كده جروا اشتغلوا في العبادة وفي الدعوة فانت مستني ايه احنا عاملين زي اللي نازل مسابقة وده انا هنعدي المرض هنعدي المانش بقى نازل المسابقة واحد نازل بطيارة واحد راكب صاروخ واحد راكب آه، مرسيدس واحد راكب مش عارف ايه وانت جاي بس انا اللي هكسبها راكب ايه راكب عجلة ونازل تسابق الناس دي كلها ما ينفعش يا اخي الكريم مش هتوصل مش هتوصل الا فعلا يا جماعة لو شدينا حيلنا اكتر من كده في الطريق الى الله سبحانه وتعالى انا عايز يعني قبل ما اغادر مقامي ده افكركم بدرس المرة اللي فاتت بكرة الجامعة يا جماعة بكرة الجامعة باذن الله سبحانه وتعالى بكرة يعني ملايين الشياطين ه- هتهيص اه والله والله يا فرحة ابليس فينا يا فرحة شارون فينا والله ما يبص على جماعة مصر يعني وانقضى الصيف سوق اقيم ثم انفض الصيف ربح فيه من ربح وقعد في المساجد في من قعد وصام وصلى واعتكف وحضر دروس وسمع شرايط في من سمع وخسر فيه من خسر وراح مصايف وعاش حياته بالطول والعرض فيه من راح يعني ربنا يعافينا ويتوب علينا جميعا انا عايز افكركم يا جماعه بالعلامات بتاعت المره اللي فاتت اول جمجمه وعظمتين اول علامه خطر هلاك وجهنم كانت على باب الجامعه عشان غض البصر تاني علامه خطر كانت قدام كل شله مختلطه عشان النساء وفتنه النساء وانت عشان الشباب وفتنه الشباب تالت علامه خطر كانت قدام كل شله اولاد ولكن اللي بيدخن واللي بيبوظ شله السوق وصحبه السوق رابع علامة خطر كانت محطوطة في وش كل واحد منكم انت وانتي وانتوا خارجين من الجامعة عشان عدم الدعوة الى الله انت خارج رايح فين انت سايب الدنيا تولع جوه وانت خارج بره رايح فين ادعوا الى الله ما تخرجش من الجامعة غير لما تكون كلمت اتنين تلاتة وزعت كتيبين تلاتة ووزعت شريط شريطين ما انتوا عندكم شرايط اغاني قديمة بخلانين بيها وعاينينها لسه سجلوا عليها شرايط وطلعوها قال طلعوا لده وطلعوا لده سجلوا الشرايط اللي اثرت فيكم وطلعوها للناس يسمعوها ويستفيدوا بيها وتكون وزعت لك سبع ثمان مطويات وتكون كلمت لك اتنين ثلاثة واتفقت معاهم على ميعاد خليك كده اعمل حاجة لدينك خامس حاجة قلناها المرة اللي فاتت خلي ليك هدف السنة دي اعمل لنفسك هدف من اول سنة هدفك ايه انا السنة دي هدفي التزم على ايدي واحد انا السنة دي هدف اطلب علم وابقى فقيه انا السنة دي هدف ادخل معهد اعداد الدعاء انا بذكر الاخوات بالذات لان هم اللي نشاط في الحاجات دي بالذات معهد اعداد الدعاء يا جماعة بيتقدم ليه دلوقتي في الجمعية الشرعية وفي الطميهي وفي انصار السنة يجروا يقدموا والشباب يجروا يقدموا في بعض الدعاء ايه المشكلة فبفكرك يا جماعة بالتوصيات بتاعت الجامعة بفكرك انك ما تنزلش الجامعة غير بمصحفك بفكرك انك ما تنزلش الجامعة غير وانت مصلي ركعتين لله قبل ما تنزل وقاري صفحتين قرآن وداخل ذاكر لله بفكرك انك انت وانت نازل الجامعة يكون معاك حاجات تدعو بيها اصحابك الى الله بفكرك انك انت بعد ما تروح من الجامعة ليك ورد مذاكرة وباقي اليوم بتاعك كله تشوف درس تشوف اوعى تسيب انشطة الايمان اوعى تسيب الدروس ولا شيء اوعى مهما كان جهد الاخرة لا يتوقف ابدا باذن الله سبحانه وتعالى اللهم اهدنا وارض عنا اللهم تقبل منا اعمالنا اللهم اجعل رضاك منتهى املنا اللهم اجعل حبك منتهى املنا اللهم اجعل طاعتك اغلى امانينا يا رب العالمين اللهم لا تجعل في قلوبنا الاك اللهم لا تجعل في قلوبنا الاك اللهم لا تجعل همنا الا رضاك اللهم لا تجعل رغبتنا الا اليك اللهم لا تجعل توكلنا الا عليك اللهم اخلص قلوبنا لك واخلص اوقاتنا لك واخلص حياتنا لك واخلص شهودنا لك يا رب اجعلنا مخلصين لك مخلصين لك مسلمين لك سلما لك اللهم احينا على طاعتك اللهم امتنا على طاعتك اللهم اجتبينا اللهم ارفعنا اللهم سددنا اللهم وفقنا اللهم استعملنا لنصرة دينك في الارض اللهم تب علينا توبة نصوحة تب علينا توبة ترضى بها عنا تب علينا توبة ترضيك يا رب العالمين اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها كبيرها وصغيرها اولها واخرها صغيرها وعظيمها قديمها وحديثها اغفر لنا ذنبنا كله اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما اسررنا وما اسررنا وما اسررنا وما اعلنا وما اسرفنا وما انت اعلم به منا انت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدير اللهم انا نسألك باننا نشهد انك انت الله الذي لا اله الا هو الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ان تغفر لنا ذنوبنا كلها انك انت الغفور الرحيم انت على كل شيء قدير انه لا يغفر الذنوب الا انت اللهم بلغنا رمضان بلغنا رمضان بلغنا رمضان بلغنا رمضان واعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك بلغنا رمضان واجعله فتحا علينا في ايماننا وفتحا علينا في قلوبنا يا واصل المنقطعين اوصلنا اليك في رمضان انزل على قلوبنا الايمان في رمضان بلغنا ليلة القدر لا تحرمنا من ليلة القدر لا تحرمنا من خير ما عندك بسوء ما عندنا يا رب لا تحرمنا من طاعة رمضان بذنوبنا لا تغلق قلوبنا عن طاعتك بذنوبنا لا تردنا على اعقابنا خائبين لا تردنا على اعقابنا منتكسين نعوذ بك ان تخرج احدا منا من مسجدنا هذا في ليلتنا هذه الا وقد غفرت لنا ذنوبنا الا وقد غفرت لنا ذنوبنا وبيضت لنا وجوهنا وطهرت لنا صحائفنا وانرت لنا قلوبنا وثبت لنا قلوبنا وكتبت لنا ان اسعد ايامنا يوم لقائك يا رب العالمين اللهم يا الله يا الله يا الله من لم تجبره فهو كثير ومن لم تغنه فهو فقير اللهم قو في رضاك ضعفنا اللهم قو في رضاك ضعفنا اللهم مكن لنا في انفسنا مكن لنا في قلوبنا اعنا على انفسنا ان نفوسنا قد استأسدت علينا يا الله ان امراضنا قد زادت علينا يا الله يا الله فسدت القلوب وخربت النفوس وتحكمت الشهوات وسادت الفتن يا الله وليس لنا منجا سواك وليس لنا ملجا سواك وليس لنا الاك يا الله اللهم فتب علينا واصلح لنا قلوبنا واكتب لنا الثبات على دينك حتى نلقاك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك